السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد يمكن أغلبكم مش ما شافش الحاجة اللي أنا هحكي لكم عليها بس زمان أيام ما كانت العجلة لها قيمة يعني أيام ما كان الولد في المدرسة يبقى نفسه باباه يجيب له عجلة طبعا هو دلوقتي ما فيش حد بيبقى نفسه باباه يجيب له عجلة في الغالب بيبقى عايزه يجيب له مثلا آه, آه أربع عجلات آه عايز يجيب له أربع عجلات وآيباد و... والحاجات العجيبة بس على أيام يعني كان كان الموضوع ده موجود وكان في حاجة اسمها دينامو كان ايه الدينامو ده جهاز صغير كده فكرته كلها ان هو يتحط هو طبعا كدينامو هو حاجات كتير جدا فيزيائيا بيستخدم في حاجات كتير جدا والموضوع اتطور يعني انما كنا اللي احنا نعرفه عنه ساعتها ان هو حاجة بتركب جنب العجلة لما العجلة تلف اه الكشاف اللي قدام العجلة ينور ده كان كل فكرنا عن الدينامو ساعتها وكان بالنسبة لنا حاجة جميلة جدا ان انت عجلة تكون بتاعتك بتنور حتى لو الدنيا نور عادي بس هو يبقى اوبشن ما فيش مشكلة وان انت يكون عندك سرعات في العجلة حتى لو انت ما بتستعملهاش بس تكون في سرعات وكنا نفضل نتمنظر على بعض في الحاجات دي الشاهد ان ايه فكرة الدينامو اصلا ان انت تحول الحركة الديناميكية لايه لتيار كهربائي لطاقة مختلفة بتحول طاقة تدخلها جوه جهاز تطلع طاقة تانية تاخد الطاقة من المريض ترجعه له صباع كفتة وده قمة العجز القلبي فعلا يلا عشان ما نجيب لكم شو ما نجيبش الجهاز هنا مهم هو طويل كده و... ربنا يهدينا ويتوب علينا قول امين امين ان انت تاخد طاقة تدخل في جهاز تخرج نوع معين تاني ونوع اخر مش نفس النوع اللي دخل من الطاقة هي دي كل الفكرة تاخد حركة تطلعها كهرباء تاخد حركة تطلعها أي حاجة تانية هي الفكرة في كده فكنا فرحانين جدا بيه لأن هو في الآخر معتمد على نفسه لا بتغير له بطارية ولا ينفع تقول إن هو حصل له حاجة ولا ما اتشحنش ولا ولا ولا ولا ولا هو بمجرد إن أنت تمشي بتنور ليه انا بجيب سيرة الدينامو تحديدا لان هو بقى لفظ دلوقتي حتى متعارف بين الناس ان الشخص اللي من جواه عنده نوع من انواع الحماس اللي بيحركه فعلا على الارض بدرجة ملحوظة قوي بين الناس لدرجة ان احنا ما بنشوفوش بيهمد بنقول عليه ايه دينامو ده عامل زي الدينامو ما بيهمتش على طول شغال ما على طول شغال سبحان الله في تشابه كبير جدا بين الجهاز ده بالفعل وبين قلب الإنسان إن قلب الإنسان بالفعل عامل زي الدينامو بتدخله طاقة يقوم مخرج طاقة بشكل تاني بس نتيجة الطاقة الأولانية فكل واحد فينا بلا استثناء جواه دينامو بس في ناس دينامو في الخير وفي ناس دينامو في الشر هو اللي ما بيصليش ما بيصليش ليه عمال يدخل جوه حاجات طاقة مهما حولتها عمرها ما هتتحول لصلاة عمرها ما هتتحول لصلاة هو اللي ما بيخشعش ما بيخشعش ليه لأنه عمال يدخل حاجات لما بتخش في الدورة الطبيعية اللي موجودة في قلب أي إنسان ما تطلعش خشوع هو ما بيغضش بصره ليه؟ عشان خاطر بيدخل قلبه حاجات ما تطلعش غض بصر بالعكس دي تثير أكتر فيبقى عنده شره أكتر هو غضوب ليه هو ألفاظه فيها كلام وحش ليه هو عقل والديه ليه ليه عشان اللي بيخش جوه مادة مستحيل أن تتحول إلى طاعة عشان خاطر كده هو ما بيصليش عشان خاطر كده هو ما بيقومش الفجر كما قال بعض السلف إذا رأيت نفسك لا تقوم الليل فاعلم أنك مكبل بخطاياك يعني إيه أنت دخلت خطايا الخطايا دي ما تطلعش قيام تطلع تطلع أي حاجة تانية تطلع أي حاجة تانية بس ما تطلعش قيام ما تطلعش صلاة فجر ما تطلعش بر والدين ما تطلعش توفيق للطاعة وكذلك على الجانب الآخر اللي بيدخل أمور طيبة يرضاها الله عز وجل أمور طيبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها تجد أنه في الخير دينامو دينامو في شخصيات كده يا جماعة والله العظيم أنا شفتها في الحياة ناس عجيبة يعني في الفجر هو في الصف في الظهر في الصف في العصر في الصف لحد العشاء في الصف في الشغل شاطر جدا ممتاز هايل مع والده ووالدته بار جدا في القرآن حافظ جدا في التجويد متقن جدا في العلوم عارف دينه كويس جدا في المعاملات يشهد له بالأدب والأخلاق و و و تسأل أهل بيته يقول لك والله مش ما اعرفش عنه حاجة وحشة في ناس كده في ناس وعشان خاطر يعني ما حدش يحس ان اه في في وشباب فضلا عن الكبار بس في وشباب في وشباب لان هو اصلا لما احنا بنشوف حد كبير كده هو اصلا وهو شاب صغير بيبقى ايه هو كده برضه هو في الغالب هيبقى كده برضه وهو صغير صح ولا هيعمل ايه ممكن يكون اه على كبر غير حاجات كتير في حياته ولكن من شاب على شيء شاب عليه في الغالب إلا من تاب بعد ما شاب ولكن في الجملة من شاب على شيء شاب عليه أنا بقى عايز أقول النهاردة حاجة مهمة جدا هو إيه الحاجة اللي ممكن تكون مختلفة بين اتنين مسلمين اتنين موحدين بالله اتنين بيحبوا ربنا اتنين بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم اتنين نفسهم يدخلوا الجنة اتنين نفسهم يرضوا ربنا اتنين نفسهم يكونوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى واحد منهم شغال والتاني نايم أو واحد منهم شغال والتاني شغال برضه بس بالسلب ايه الفرق المدخل الحاجة اللي بتدخل جوه الانبوت بتاع القلب وفي الجملة هم ثلاث اشياء ثلاث حاجات يا رب اعفو عنا طب ادعي لهم يمكن ربنا يهديهم ويتوب عليهم يا رب يهديهم ويتوب عليهم يا رب ربنا يهديهم من قلبك بتقول امين طب ربنا يهديك ويتوب عليك امين الشاهد ان في الجملة في ثلاث اشياء ثلاث حاجات تحديدا لو دخلوا القلب البني آدم يتغير بس عندنا في المعادلات كده في الكيمياء كان يعمل لك حاجة زائد حاجة زائد حاجة وسهم والسهم ساعات بيبقى عليه حاجات فهو السهم عندنا برضو عليه حاجات بس في ثلاث حاجات مهمين جدا أول حاجة أن تعرف الله عز وجل ياه قديمة قوي صح؟ قديمة قوي موضوع تعرف ربنا دي ما كل الناس عارفة ربنا صح؟ أكبر أزمة صح مش كل الناس أكبر أزمة التعامل مع كلام حتى أهل العلم معلش سامحوني في الكلمة هتبقى تقيلة شوية بكثير من السذاجة سذاجة إن لما تلاقي أغلب أهل العلم أغلب أهل العلم إن لم يكن كل أهل العلم منبهين جدا وموجهين الناس جدا على مسألة عبادة الله عز وجل بأسمائه وصفاته يعني إيه؟ إن أنت تكون عارف ربنا عارفه دايما يقول لك ده راجل يعرف ربنا ليه؟ تلاقي في حاجة واحدة ولا حاجتين كويسين أو كل حاجة يا رب ولكن يعني إيه يعرف ربنا؟ يعني إيه يعني إيه واحد عارف ربنا؟ يعني ايه واحد فاهم هو بيعبد مين يعني ايه واحد فاهم هو بيكلم مين يعني ايه واحد فاهم هو هو بيطلب ايه من مين يعني ايه ستجد ان هذا الامر ان دخل في قلبه انعكس على تصرفاته الشاهد هل انت وانت شهيد على نفسك تظن ان دي تصرفات واحد يعرف ربنا بصراحة يعني كل واحد شهيد على نفسه كان شيخنا كنا في الاعتكاف مش فاكر قلت لكم الموضوع ده ولا لا ف وكان شيخنا في السعودية وبيكلمنا في ال... ليلة 27 28 حاجة زي كده وايه يا ولاد واحنا كلنا اتلمينا كده حوالين التليفون وحطوا المايك عشان كل الناس تسمع المكالمة والشيخ قال انا عايز اسألكوا سؤال هو مش اللي الله عز وجل كل ليلة عتقاء صح ولا مش صح صح السؤال ده منظر واحد معتوق انت شهيد على نفسك انا عايز اقول لكم ايه ان المعتوق ده ماله كان الشيخ عايز يوصل لنا ايه يعني ان المعتوق ده ماله خلاص بقى مفيش نار بقى خلاص يعني ايه معتوق مش هيشوفها يعني مش خلاص الموضوع انتهى يعني موضوع النهارده معاه خلاص كان موضوع بقى وانتهى وزمان بقى وبتاع وقبل رمضان انما خلاص يعني انا بعد رمضان عتقت وده سؤال حلو ممكن نجاوب على كل واحد يجاوب على اللي على نفسه النهارده هو انا رمضان اللي فات عتقت ولا لا ايه هعرف منين دي يعني شوف انت من رمضان اللي فات لحد الشهر ده دي تصرفات معتوق ده, ده, ده تعامل معتوق في الصلاة والصيام ده تعامل معتوق في الصدقة ده تعامل, ده تعامل معتوق في بر والدين يعني ده تعامل معتوق في خشوع في الصلاة وانت هتجاوب في واحد هيقول اه في واحد هيقول لا انا لسه مقصر ربنا يهدينا ويتوب علينا شاهد ان كل واحد فينا شهيد على نفسه ويعرف حاله وعارف حجم طاعته وكيفية إحسانه وطاقته وإقباله على الطاعة السؤال أنت تعلم من نفسك بجد أن أنت تعلم من هو الله تعلم يعني سبحان الله واحنا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى مثلا في الكرم شوف ربك كريم ازاي يعني ربنا بيقول إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة يقول للملائكة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها من جراي فاكتبوها له حسنة وإن أراد عبدي أن يعمل حسنة فاكتبوها له بمثلها فإن عملها فاكتبوا له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف اللي يقرأ الكلام ده يتعامل مع الكريم إزاي ده كريم كريم قوي قوي طب وانت لما واحد في الدنيا في الدنيا ولله مثل اعلى ولكن لو واحد كريم في الدنيا هتعامله ازاي هم؟ بكرم تبقى كريم زيه صح طب تعالى بقى نحاسبك او احاسب انا نفسي وكل واحد فينا يركز مع نفسه شوية هو ربنا قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم هو انت كريم مع ربنا ولا مش كريم يعني هو كريم معاك صح ولا غلط كريم انت بقى كريم معاه ولا مش كريم هل انت تقي طب يعني ايه التقوى تعرف العلماء بيقولوا ان يجدك الله حيث امرك ويفتقدك حيث نهاك يجدك حيث امرك ويفتقدك حيث نهاك ده اسمه تقوى اللي هي كرم كرم ان هو لما يبقى كريم معاك لازم انت تكون كريم لان انت اصلا لو ما كنتش كريم انت بتظلم مين نفسك ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا فالطاعة في نفسك والمعصية لنفسك والتقوى لنفسك فانت لما بتكون كريم بتكون كريم لان هل جزاء الاحسان الا الاحسان وهل جزاء الكرم الا الكرم برضو ما هي كده فلما ما تكونش تقي او ما بتكونش بتجاهد نفسك حتى لتحقيق التقوى ما نقولش بقى ان احنا عارفين عارفين الكريم لا في قصور وفي عكس لما تيجي تقرأ سبحان الله هو انت ما تحب تعرف تعرف ربنا سبحانه وتعالى وتتعرف على ربنا سبحانه وتعالى تعرفه منين في القرآن القرآن والسنة بس انا لسه مصر ان انا انبه كل مرة اخبار وردكوا ايه اخبار مسكة المصحف ايه بينها لله السمارت فونز وانت ماسك كل واحد منزل الابلكيشن بتاع حلوة ولكن اخبار مسكة المصحف ايه مسكة المصحف دي ورق المصحف اخباره ايه اخبار الورد ايه كنا قلنا من اسبوعين ثلاثة والله ما انا فاكر جزء في كل يوم على الاقل لسه في حد شغال يا جماعة ولا بعدت كلام ربي اللي عايز تعرف يعرف مين من هو الله عز وجل من هو الله عز وجل القرآن كلامه بين ايديك تقعد تقرأه تقعد تقرأه سبحان الله بمناسبة القرآن وبمناسبة كرم ربنا سبحانه وتعالى كريم أو أصله يعني كريم يطمعك من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كريم بيحاسبك بالحرف كريم قوي بيحاسبك بالحرف يعني وانت بتقرأ قرآن كده حد ناداك في نص الآية ما تقولش لا ممكن اكملها للاخر عشان خاطر الاجر لا انت ممكن حتى بتكملها ادبا تأدبا ان انت تكمل الايه للاخر ولكن حتى لو قطعتها في النص ده انت لو قلت والذين ده انت لو قلت و هتاخد العشر عشر حسنات لسه ما كملتش لسه ما كملت هيحاسبك بالحرف كريم كريم وسبحان الله كريم بس عزيز عزيز جل جلاله امرأة بغي بتتاجر بعرضها غفر لها في سقيا كلب كريم قوي صح بس دخل واحدة النار في قطة واحدة النار تدخل في قطة خاطر الناس دايما يقول لك ربنا غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم وكريم جدا وامرأة بغي مع كل ذنوبها شافت كلب يلهث من العطش نزلت وعملت مجهود لحد ما شربته فشكر الله عز وجل لها فغفر لها ولكن امرأة عندها قطة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض دخلت بيها النار عزيز عزيز مش كريم كريم كريم وكريم لا كريم بس عزيز مش أي حاجة مش خاطر اللي ربنا يهدينا ويتوب علينا لما بنعصي ربنا وبنعتمد على كرم الله عز وجل وغفرانه وتنسى انه عزيز تنسى انه عزيز عارف لما انا اسف في التشبيه ولما ولله المثل الاعلى يعني لما واحد يعمل مصيبه في البيت ويروح لمامته الطيبه اللي بتسامحه على اي حاجه وما يروحش لباباه فبابا يقول لمامته ايه اصل انت مبوظاه لما تعديها له صح صح ليه عشان بتعدي له كل حاجه والله يا شباب انا مش عايزكم تزعلوا مني بس في ناس بتتعامل مع ربنا بنفس المنطق في ناس بتتعامل مع ربنا بنفس المنطق هو بالظبط هو بالظبط فلما ظن ان الله عز وجل هيعدي له كل حاجة ايه باظ نفس نفس المنطق هي بتعدي له كل حاجة فبوظت الولد فهو لما ظن في الله عز وجل ان هو هيعدي له كل حاجة باظ باظ ولما باظ هلك وانغمس في المعاصي واعتاد المعاصي وأظلم قلبه إما لما تتعامل معاه جل جلاله إن هو حكيم حكيم يغفر لمن يشاء ولكن يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته هو هو جل جلاله هو هو الذي يغفر يوم القيامة وينزل الرحمات والغفران حتى يأتي إبليس يتطاول بعنقه لعله يغفر له شوف الرحمة هو هو نفس الرب هو هو اللي هيرحم الناس لدرجة ان ابليس هيتطاول كده بعنقه عشان خاطر يغفر له يوميها الست بتاعت القطة دي هتخش النار يعني يوميها نفس اليوم ده الست بتاعت القطة دي هتخش النار في نفس اليوم اللي ابليس اللي هيبقى طمعان فيه في رحمة ربنا مين بيتعامل مع ربنا كده مين بيتعامل معاه ان العبادات اللي بيشرعها دي يسيرة قوي هو قال كده هو, هو قال كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها تيجي تتعرف على ربنا بقى تمسك القرآن وتقعد تقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تقرأ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تعرف ان الحاجات دي ايه بص حكيم اصله مش هيكلفني اكتر من طاقتي فاللي مقصر ده مقصر ليه عشان ما يعرفش مقصر عشان ما يعرفش اللي بيبخل بالزكاة ده بيبخل ليه عشان ما يعرفش لو كان عرفه كان سمع كلامه لو كان عرفه كان حبه لو كان عرفه كان بمناسبة حبه أصل الحب ده حاجة جميلة قوي لسه كنت بقرأ في كتاب والشيخ ذكر موت سعد بن معاذ بصوا يعني أنا حتى وأنا بقول حاجة أقول لهم سعد بن معاذ وقصة سعد بن معاذ أقول لهم ربنا إيه يعني غفور وكريم ورحيم وعزيز وحكيم انما لما اجي قصه سعد بن معاذ اقول لهم ربنا ايه؟ يعني يوم ان مات سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم هذا العبد الله عز وجل على عرشه مستو على عرشه العرش اهتز العرش ذات نفسه بيحب سعد فرحا بقدوم هذا العبد انا وانا جاي قلت اقول ايه مش مش عارف بس هقول ايه ربنا ده جميل اصله جميل قوي يعني جميل قوي ان انت تعبد رب جميل قوي بيحب عبد قوي لدرجة ان العرش اللي هو مستوي عليه اتهز من الفرحة من العبد ده طالع جميل جميل يا ترى يوم ما نموت العرش هيتهز والله حاجة بس والله فكرة حلوة مش ممكن يبقى هدف ده الواحد ولا الناس بقت أهدافها دلوقتي صغيرة أوي أصلا ما هتربناش على الأهداف الكبيرة إن أنا يبقى عندي هدف إن أنا لما أموت إيه اللي يحصل؟ يهتز عرش الرحمن مش حلو الهدف ده؟ لما كنا بنتكلم عن هدف إن أنا أكون مستجاب الدعوة حد وصل؟ الهدف بتاعه ولا لسه ولسه شغالين مش عايز اقول لسه كسلانين بس في ناس شغاله مش كل الناس نايمه زيي وزيك في ناس دينامو ما بتوقفش سبحان الله موقف بتاع سيدنا ابو بكر الصديق برضه من الحاجات اللي انا وانا بقرا ما عرفتش عنوانها حتى مش عارف عنوانه عنوانه ازاي ده لما سيدنا جبريل نزل وكان الحديث فيه ضعف بس معناه حسن سيدنا جبريل نزل فوجد سيدنا أبو بكر الصديق هو موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد خل عباءته بخلال كده رابطها بحاجة كده وشكلها مش قد كده يعني فبيقول له ايه آه ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال فقال صلى الله عليه وسلم أنفق ماله علي قبل الفتح أنفق ماله كله قال فإن الله يقول أقرئ عليه السلام عارف سبحان الله يعني ربنا بعت جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان خاطر يقول له الكلمتين دول قول له ربنا بيسلم عليك اقرأ عليه السلام وقل له أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله يقرئ عليك السلام ويقول لك أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط فقال أبو بكر رضي الله عنه أسخط على ربي عز وجل إني عن ربي راض عارف آه، حاجة كده يعني مش عايز أغلط بس ربنا ده حلو قوي يعني جميل قوي إن ربنا سبحانه وتعالى يهتم بلاش يهتم دي ما تجوز إنما إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل لأبو بكر السلام قول له ربنا بيسلم عليك ده انت لو في حد مهم ولا حاجة بعت لك رسالة ممكن تطير من الفرح تطير من الفرح تخيل بقى واحد مش حتى هقول زوجي رسمه في الملأ الأعلى لا ده ايه ده بعت له جبريل جبريل عليه السلام بعت له جبريل يقول له مالي أرى أبا بكر خلى عباءته بخلال قال له لا أصله أنفق ماله كله قبل الفتح آه أصله أبو بكر كان منفق طيب إن الله يبعث إليه السلام قل له إن الله يقرئك السلام ويقول أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط تخيل نفسك مكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنت راضي على اللي ربنا سبحانه وتعالى قسمهولك ولا مش راضي لو عارف على كثرة ما عندك أو قلته إن ربنا كريم قوي وغني قوي ورحيم قوي وإن الخزائن بتاعته لا تنفد ولو أعطى كل الناس ما سألوه ولكنه يعطي بكرمه ويمنع بحكمته لو عندك كتير أو قليل هتقول أسخط على ربي أنا عن ربي راض لو أنت تعلم دي إنما في ناس تعرفهاش لما ينزل عليه البلاء يقول وأنا عملت إيه وحش عشان خاطر عشان يحصل لي كده ده يتقال له عملت إيه حلو عشان خاطر ما يحصل لكش كده ربنا يهدينا ويتوب علينا الشاهد ان ربنا جميل قوي لو انت بتقرأ في الكتاب والسنة تعرف ربنا اكتر فلما تعرف ربنا اكتر شوف ربك يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله طب لما تعلم أنه لا إله إلا الله إيه اللي هيأثر فيك واستغفر لذنبك إن المعرفة بربنا سبحانه وتعالى ذات نفسها كانت لها أثر كبير جدا في إن أنت تكون بعد كده حاجة تانية بقيت حاجة تانية لما عرفت هو مين استغفرت لما عرفت هو مين قربت له لما عرفت هو مين غيرت كيفية عبادتك بقيت محسن ولما بقيت محسن هو بيحب المحسنين إن الله يحب المحسنين وزادك على إحسانك سبحان الله كنت لسه بقرأ كلام أظنه لابن قدامة بيقول بعد قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم يقول سبحان من أعطى ثم أثنى يا عجبتني أوي جميلة سبحانه يعطي وبعد ما يعطي يثني عليه هو الخلق العظيم اللي اللي للنبي صلى الله عليه وسلم ده مين اللي اداهوله ها ربنا سبحانه وتعالى صح طب اداهوله يثني عليه بقى بيه ده هو اللي بيديهوله يعني عارف يعلم جل جلاله انه مش جايبه من نفسه ولا حاجة ده هو اللي اعطاه هو اللي قسمه ليه بس ربك كريم قوي قوي قوي يعني حاجة كده فعلا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء يعطي ثم يثني شوف الواحد منا يعيش في غفلة سنين وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالتوبة هو اللي من عليه بالتوبة وهو اللي وقف عنه أصدقاء السوء وهو اللي ثبته عند الاختبار وهو اللي وقف له أصدقاء الكويسين اللي يقربوه من ربنا سبحانه وتعالى ثم تقبل هذه التوبة ثم بدل سيئاته اللي هو عملها حسنات ليه مع ان هو اللي بيديله التوبة ثم يعصي العبد مرة أخرى وينقض مع الله عز وجل التوبة ثم يرسل الله عز وجل له مرة تانية ليتوب فيتوب العبد ويتقبل الله عز وجل التوبة ويبدل السيئات حسنات ويعصي العبد ويتوب عليه ويتقبل التوبة ويعصي العبد ويتقبل التوبة ويعصي العبد لحد ما هو جل جلاله يثبت هذا العبد منه ثم يقبضه على عمل صالح ثم يجازيه على حاجة هو جل جلاله كريم ومنان من عليه بيها يجازيه على الحاجة اللي هو من عليه بيها بالجنة كريم قوي تتكسف تعصيه تتكسف تعصيه لو فكرت فيه تتكسف تعصيه لو فكرت من هو الله عز وجل تتكسف تعمل كده معاه عيب اصلا ما يصحش عيب يعني شكلها وحش قوي قوي قوي شوف المنطق ده انا عايز اقول لك ان الله عز وجل يعامل العبد بالمنطق ده احيانا شوف ربنا بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله حيي كريم يستحي اذا مد العبد يده ان يردهما صفرا خائبتين ربنا سبحانه وتعالى حيي كريم يستحي بيستحي العبد في الدنيا يرفع ايده للسماء كده ويقول له رب انا انا عايز ربنا في السماء يستحي ان ان انت تمشي كده يعني ما ينفعش يعني مد ايده ولجأ لي و... و... وساب كل حاجة وجاي لي انا وفي الاخر ما اديلوش اللي هو عايزه طب ما هو جاي اديله بقى يستحي يعني يستحي ربك بيستحي منك وأنت عبد فقير وهو قاهر غني ولو مديت إيده يستحي أن أنت ما تاخدش اللي أنت عايزه فيديك أو يديك حاجة تانية المهم أن هو لما أنت تمد إيدك يستحي أن أنت تنزلها من غير ما يديك حاجة جميل قوي جميل جل جلاله عشان خاطر كده اعرف ربك اعرف ربك اقرأ القرآن واقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واعرف ربك اعرف اعرف هو مين اقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى عشان تعرف هو المفترض ان انت تعبده ازاي وتتعامل مع ربك على الوجه الصحيح شوف ربك وهو بيقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد عايز تعرف ربك اقرا بقى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود تاني الذين جابوا الصخرة للواد وفرعون ذي الأوتاد مين عملوا ايه دول الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد بيتعامل معاهم ايه دول ما انت تعرف ربنا على الوجهين فصب عليهم ربك صوت عذاب تعرفوا اكتر ان ربك لبالمرصاد يمهل ولا يهمل يمهل ولا يهمل ممكن يكلك إلى نفسك وتعصيه إنما لو ما تبتش خليك عارف إنه يمهلك حتى إذا أخذك لم يفلتك لم يفلتك تذكر أنك ستأتي أو سيأتي عليك يوم تكون في قبضته قلنا لكم وهقولها تاني الله عز وجل يطوي السماء ويطوي الأرض بيمينه يوم القيامة ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض دول مين ملوك الأرض فين انت ما فين لما ربنا يطوي السماء والأرض ويقبضهم في يمينه هتبقى انت في قبضة ربنا سبحانه وتعالى في قبضته ربنا يهدينا ويتوب علينا الشاهد اعرف ربك واحد اتنين معرفة أجر الطاعة لما تعرف أجر الطاعة تشتاق ليها انت ليه بيوحشك أكلة معينة هم؟ عشان دقتها قبل كده انت عارف طعمها طعمها حلو لا، طعمها حلو فلما انت عارف طعمها تشتاق لها انما قلت لك آه، ما اكلتش ال الر- اي حاجه قبل كده لا ايه ده ده جميل جدا دي يقعد انت في نفس اليوم بالليل كده نفسي اكله هافف عليا خ- ولا انت اصلا ولا عمره هيجي في دماغك ليه ما دقتوش ما تعرفوش انما لما تعرفه تشتاق له لما تبقى عارف ان انت لما تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة ذنوبك ذنوبك كلها تغفر لا، تشتاق ان انت ذنوبك تغفر لما تبقى عارف ان انت لو صليت كل يوم 12 ركعة وداومت على كده يبنى, يبنى لك بها بيت في الجنة آسف قصر في الجنة كنا بنقول لكم كده ان ال- هو ال- ال- البي- الشقة هنا بكام الشقة في العمارة دي بكام هم؟ هم؟ 600 ألف جنيه اه 600 ألف جنيه يعني لو واحد اشتغل لو واحد اشتغل كام سنة ومرتبه 10000 جنيه يجيبهم 10000 جنيه يعني واحد اتخرج مثلا من كلية آه، الكائنات الفضائية واشتغل أول تعيين 10000 جنيه يجيب شقة ب 600000 في كام سنة ها ست سنين قول اه خمسة وشوية صح ده لو ما كلش ولا شرب ولا شحن تليفونه ولا عمل اي حاجة يعني. يعني هو مات في الفترة دي تمام ست سنين قول قول كان بياكل وش- يعني هفترض انه كان بياكل ويشرب و... تمام وبيتعب وبتاع قول سبع سنين سبع سنين عشان يجيب شقة هنا والقصر في الجنة يجي في قد ايه؟ في يوم يوم 12 ركعة أو في خمس دقايق أو أقل كما النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد عشر مرات بني له آه، قصرا أو بيتا في الجنة على طول كده قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات آه، بيت في الجنة قد ايه ولا حاجة كلام فاضي خمس دقايق في كم بيت راح منك فلما تحط في دماغك الأجر في الآخرة تشتاق ولما تستطعم يا رب ارزقنا حلاوة الطاعة ال- طعم الطاعة في الدنيا تشتاق هو ايه المشكلة ان في كتير مننا لسه ما دقش فعلا بقاله سنين بيصلي بس لسه ما دقش حلاوة الصلاة يعني الحلاوة ذات نفسها الطعم لسه ما دقوش ليه- لسه ما دقوش فبيزهق عارفين لما تاكل يبقى قدامك صنفين ثلاثة تبقى انت عايز تخلي اخر صنف انه آه اللي انت بتحبه ليه عشان يفضل لا يفضل طعم بقك وتفضل كده تجري كده م- يعني تاكل بالراحة كده وبتاع آه، بتستمتع يبقى انت اخر حاجة عشان انت عاجبك الطعم في ناس لسه ما دقتش كتير مننا ربنا يهديني ويتوب عليا ويهدينا ويتوب علينا في كتير مننا لسه ما دقناش ل- لسه ما دقناش فالصلاة حلوة ولكن طعمها يعني اللي بقى لسه في فرق مش قادر يفرق بين طعم السجود وطعم يعني سيدنا علي بن ابي طالب لما قالوا له تشتهي ايه قال اشتهي ان اركع لله عز وجل حتى يقسم ظهري اشمعنى اختار الركوع ليه ما قالش السجود يعني ليه ما قالش القيام طب ليه ما قالش حاجه تانية طعم الركوع عند سيدنا علي موضوع تاني هو هو عاجبه قوي يبقى في طعم للركوع غير السجود عن سيدنا علي عاجبه قوي طعم الركوع فنفسه يفضل راجع لحد لحد ما ظهره يتقسم يبقى السجود له طعم والصيام له طعم وكل حاجة لها طعم فلما تذوق طعمها ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم فلما تعرف ربنا وتعبده تذوق طعم الطاعة ولما تذوقها تشتاق لها فتشتاق لطعمها في الدنيا وتشتاق لأجرها في الآخرة نفسنا نتكلم مرة كده عن تذوق الطاعات طعم الطاعات ثلاثة معرفة وزر المخالفة احنا قلنا واحد معرفة الله عز وجل اثنين معرفة أجر الطاعة عكسها ثلاثة معرفة وزر المخالفة تبقى عارف ان اللي هيخالف هيحصل له كذا تبقى عارف إن ربك لبالمرصاد يبقى المتكبر كده عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر على هيئة الرجال إيه الذر صغار النمل يوم القيامة كده تبقى الناس كلها بتجري يمين وشمال كأنهم سكارى وفي ناس بتداس بالرجلين بالرجلين من كل الناس ليه؟ كانوا متكبرين في الدنيا فيجوا يوم القيامة زي النملة محدش شايفهم كل الناس بتدسهم كل الناس كافر مسلم رئيس وزير آسف رئيس لا رئيس وزير إن شاء الله يكون بواب هيدوسوا ليه؟ عشان خاطر هو في الدنيا كان دي فوق كان متكبر فيبقى جزاؤه انه يتسخط يوم القيامة يتذل عند الناس كلها عند الناس كلها تبقى عارف وزر الحاجة عارف وزر الغيبة عارف وزر البهتان عارف وزر النميمة عارف وزر ان انت تظلم حد والله انا ساعات الواحد بيفكر كده هو اللي بيظلم حد ده هو بيتكلم عليه أو بيغتابه وأعظم من ذلك إن هو يكون بيذكره فيما ليس فيه بيبهته ظالم لو يعرف قد ايه المظلوم يشعر بالألم لما ظلم لما ظلم ولو حس بنفس الألم ما كانش لو كان إنسان سوي ما كانش يرضى ده لحد إن في ناس كتير قوي بتظلم وبتغتاب وتذكر فيك ما ليس فيك وتظلمك وانتوا بتعرفش تعملوا حاجة وليس لك إلا الله ربنا يهدينا ويتوب علينا الشاهد ان انت تبقى عارف وزر الذنب اللي انت بتعمله او اللي انت عايز تعمله فلما تبقى عارف مين هو ربنا وتبقى عارف اجر الطاعة لله واجر مخالفته لو التلاتة دول دخلوا القلب القلب يخرج طاعة القلب ينور زي الدينامو كده بالظبط لكن فاضل حاجة قلت لكم بيبقى في حاجة على السهم ايه هي صدق طلب رضا الرب صدق طلب رضا الرب ان في ناس كتير بتقرأ قرآن وعارفة معلومات كتير في دينها وعارفة طاعات كتير وعارفة أوزار كتير على مخالفات كتير ولكن لا يرفع لذلك رأسا بيتعامل مع الدين أحيانا إن هو ثقافة مش إن هو قضية حياة وموت مش فاهم يعني إيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مش فاهم يعني ايه ان هو مطلوب منه ان هو يفضل في الدنيا دي عبد على اي صورة كان مش فاهم يعني ايه ان المعلومات دي ممكن تكون حجة عليه مش فاهم يعني ايه دين دين الناس بتموت نفسها عشانه وهو معتبر ان الموضوع ده حاجة ثانوية جداً جدا ان في نفس الوقت اللي بتلاقي فيه ناس بتتقطع عشان خاطر الله عز وجل بيعصى قدامه ونفسه يعمل اي حاجة بس الشخص اللي قدامه ده يتوب نفس الشخص ده يبقى شايف ان الدين ذات نفسه الغلطة اللي هو بيعملها او ان مش مهم هيعديها لي زي اللي بيتعامل مع مامته بالظبط وبيبوظ ويسقط لازم يكون في صدق في طلب الحق تخيل واحد قاعد كده اهو قاعد مش اي حاجه والاكل قدامه هنا يقول لك انا جعان مش قادر الاكل اهو انا بقول لك انا ميت من الجوع اي يا ابني الاكل اهو طب اجيبه لك اه ماشي بقى هاته ايوه تحط له مش ممكن بص انا مش ممكن هموت من الجوع مش قادر ده, ده انا مش ممكن وهموت من العطش طب خد ميه لا يقول لك لا ده مش قادر مش قادر بص انا هموت ايوه وبعدين يعني انت جاي انت بتقلش يعني ولا ايه مش فاهم يعني انت انت جاي تهزر ولا جاي ايه بتعمل ايه؟ اما تاكل هتقول ايه؟ انت بتشتغل لي؟ هيتقال له كده صح؟ انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ اصل لو بيتكلم جد ايه اللي هيحصل؟ هياكل انما لما ما ياكلش يبقى بيهزر يبقى مش جعان احسنت يبقى مش جعان لو كان جعان كان اكل فاللي عمال يقول سامحوني يا شباب اللي عمال يقول انا عايز ارضي ربنا أنا عايز أدخل الجنة أنا عايز أتوب من المعاصي أنا عايز أخشع في الصلاة أنا عايز أحفظ القرآن أنا عايز أتعلم العلم أنا عايز الناس ربنا سبحانه وتعالى يكتب لها الهداية على إيديا أنا عايز إن أنا أنشر الخير أنا عايز إن أنا أحقق معنى العبودية أنا عايز إن أنا أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز أنا عايز أنا عايز كل ده طب ما يلا ما بيمشيش في الطاعة ما بيتحركش يبقى أنت يبقى أنت بتاع كلام ولو كنت صادق كنت اتحركت ايه اللي منعك الا ان انت من جواك مش عايز ومش هتقول مش عايز عشان عيب فمعرفة الله عز وجل واجبة ومعرفة أجور الطاعات واجبة ومعرفة أوزار المعاصي واجبة وكل مع كل ده واجب كمان ان انت تكون صادق في طلب رضا الملك وفي التقرب بهذه الطاعات والبعد عن هذه المعاصي وإلا بقيت بتاع كلامه بس طيب هتعلم مين ربنا وهتعلم هقرأ كتاب الترغيب والترهيب وهقرا كتاب معرفش ايه وهعرف اجور الطاعات وهعرف اوزار المعاصي المعاصي احقق الصدق ده ازاي ست حاجات ست حاجات ست خطوات واحد الدعاء الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ها أجيب قريب أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعان كنا قلنا قبل كده مين اللي بيستجيب العبد فليستجيبوا هو جل جلاله هيستجيب الدعاء إنما لو سمحت أنت استجيب وادعيه أصلا هو قريب مجيب ما فيهاش كلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب وادعي بقى فروح قول له النهاردة في الصلاة ولا بالليل اختار وقت مناسب زي ما انت في الدنيا بتختار الوقت المناسب مع أي حد تطلب منه أي حاجة روح قول له يا رب أنا مش صادق تحكش على حد مهما عرفت تضحك على الناس مش هتعرف تضحك على ربنا قول له يا رب أنا مش صادق خليني صادق أنا بتاع كلام يا رب خليني صادق بجد خليني دينامو نفسي يبقى ليا حرقة على الطاعة كده من جوه كده مش عارف امسك نفسي كده ابقى بحبك قوي كده وزي الناس ال- ال- الجميلة قوي دي ان أنا مش عارف بيعملوا ايه في نفسهم بس يا رب خليني كده انا مش عارف السكة بينها لي انا معرفش انا وحش انا من جوه وحش قول له كده وقلناها وهنقولها تاني مش شرط وانت بتدعي تفضل تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ربي هب لنا ربنا هب لنا في في الآخرة حسنة وفي يعني مش شرط إن أنت إيه والسجع واللغة قول له يا رب أنا ضايع أنا وحش أنا أصلا ادعي إن شاء الله بالفرانكو يعني اعمل إتصار المهم في الآخر ادعي زي ما أنت بتتكلم قول له أنا قول له أنا وحش أنا بايظ أنا بتاع حاجات وحشة أنا أنا عايز حد ينجدني يا رب انجدني بس خليك من جوه محروق خلي الله عز وجل يرى من قلبك ان انت بجد صادق ان انت بجد نفسك تبقى احسن ان انت بجد نفسك تاخد خطوة خلي الله عز وجل يرى كده يرى كده منك لانك مش هينفع تضحك عليه مش هينفع تمثل عليه وانت من جوه بتقول ايه اجرب يمكن يستجيب وربنا يهديني وتطلع على هداية حلوة اه والله لا تبقى انت من جوه هي مفيش غير السكة دي والموضوع بإيده وهو حيي كريم روح قول له النهاردة يا رب انت حيي كريم النبي قال كده الذي لا ينطق عن الهوى روح قول له وانت بتدعي النهاردة قول له يا رب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين روح قول له كده قول له يا رب انت كريم وحيي وانا نفسي طلب نفسي ارجع ليك نفسي احس بحلاوه الطاعه نفسي ان انا ابطل الذنب الفلاني والذنب الفلاني والذنب الفلاني لو قول له نفسي ابقى صادق نفسي ابقى صادق يشوف فيك حرقه يستجيب لك ان شاء الله واحد الدعاء اثنين التوبه ليه التوبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يحرم الرزق بالذنب يفعله والصدق في طلب الحق في ذاته رزق فتوب عشان ما تتحرمش الصدق بذنبك ثلاثة تحديد الهدف تحديد هدف إيه هو أنا عايز إيه أنا عايز إيه عايز إن أنا أرضي ربنا سبحانه وتعالى عايز إن أنا أقرب لربنا سبحانه وتعالى جزاكم الله خير عايز ان انا اخد خطوة عايز ان انا اعمل اي حاجة تقربني للملك جل جلاله اي حاجة صح عايز ان انا اخد خطوة في حياتي تخلي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني وتخليني ابقى من اهل الجنة انا عايز كده بايه الراجل ده بيحب الصيام الراجل ده الصيام تقيل عليه شوية بس بيحب الصلاة الراجل ده معاه فلوس وممكن يتصدق الراجل ده ما عندوش اي حاجة بس عنده صحة فيعرف ينظف المسجد كل اسبوع الراجل ده ما معاهوش فلوس وما بيعرفش بس عنده معارف كتير يعرف يجمع من الناس كتير تبرعات كتير عشان يفيد ويجيب كتب علم او يجيب مصاحف او يروح جمعية خيرية او او دور انت ممكن تقرب ازاي اكيد هتلاقي أكيد أكيد لك قيمة وإن كنت لا تعرفها وأكيد لك قيمة متعدية وإن كنت تهملها أكيد دور عليها وطلعها واستخدمها حدد هدفك أربعة اليقظة والاستحضار بمعنى إن وانت شغال في العمل الصالح وانت بتغير نفسك وانت بتحاول تتكلف في الصدق لازم تبقى عارف ان انت لازم تفضل على طول الموضوع ده يفضل على طول الموضوع ده في دماغك يفضل في دماغك على طول ما يفوتش عليك كنا قلناها قبل كده غلام اصحاب الاخدود وهو رايح جاي من ال... من عند الملك والساحر والراهب رايح جاي رايح جاي مرة واحدة شاف الدبة قدامه أول ما شاف الدبة قال إيه اليوم أعلم أمر الراهب أحب أم أمر الساحر ليه ده أول حاجة جت في دماغه مش خاطر هو مشغول بيها على طول في دماغه على طول في دماغه ما بتغيبش فلما انت تكون مستحضر انت اصلا مخلوق ليه في كل حياتك ماشي في الشارع بتشتغل بتنام بتتعامل مع والدتك بتتعامل مع زوجتك مع ابنك في اي حاجة بتعملها لما انت تكون مستحضر ده هتفرق معاك خمسة استغلال الاوقات بالكامل بتضيع قد ايه من وقتك في اليوم كنا لسه قاعدين من كام يوم كنا بنتكلم عن ان احنا عايزين نعمل حاجة تاخد عشر ساعات في الشهر عشر ساعات في كام في الشهر فواحد قال كتير مرة واحدة عشر ساعات فحسبنا اربعة وعشرين في تلاتين طلع رقم كبير قوي فبقول له كتير قال لي لا مش كتير بس لما حسبتها بقت مش كتير انما هي غير كده لاول وهله كده عشر ساعات هو ليه قال كده لان الشهر عنده بيعدي هوا لانه في 100 حاجه ملهاش لازمه بتتعمل فالشهر زحمه انما لو استغل كل وقت في حياته اكيد هيعرف ينجز حاجات كتير جدا ستة والاخيره كف عن الكلام وابدأ العمل آفة الشباب نفسي أصلي أما تصلي حبيبي نعمل لك إيه نفسي أتغير أه ما تتغير نفسي أعمل بقى حاجة كده بقى وأغير الدنيا بقى وأقطع بقى اللي معرفش إيه وبقى ما يلا يا ابني في إيه نفسي أبقى أصلا أنا يعني الأحلام الأحلام يعني نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي وأنا نفسي تبطل تقول كلمة نفسي وتحرك زي سامحوني يا شباب اللي يجي يشتكي من نفسه يقول لك ما بخشعش في الصلاة يجي الدرس هنا يبعت لي ورقة ما بخشعش في الصلاة يروح درس الأخ فلان يقول لك ما بعش ما بخشعش في الصلاة يروح لل- لل- للدرس للشيخ فلان يقول له ما بخشعش في الصلاة يا إيه يا ابني حكايتك يا ابني وبعد ما لميت الإجابات عملت حاجة ولا حاجة ولو كان قرأ القرآن بيقظة كان خشع في الصلاة إنما هو مكسل يشتغل فرضى بخطوة إن هو يشتكي في الموضوع أسهل ما يحله ساعات كده بيبقى موضوع مشكلة عايز تحله ما تعرفش تحله تعمل ايه تفضل تتكلم فيه بذنب كنوع من أنواع الحل وهو مش حل ده هو ترسيخ للمشكلة الشاهد كف عن الشكوى وابدأ العمل ست حاجات دعاء توبة تحديد هدف اليقظة استغلال الأوقات كف عن الشكوى وابدأ العمل تحقق بهم الصدق لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى وتعرف أجر الطاعة وتعرف وزر, وزر المخالفة لو قدرت ان انت تدخل دول جوه دينامو قلبك وكنت بجد صادق ان انت ترضيه أكيد قلبك هينور زي ما ال- ما الكشاف ده كان بينور في الآخر قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك